وجهها سلام وقلوب تحمل للنور هدي الإسلام قد كنا البشر المنتظرة والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترس النصر قد كنا البشر المنتظرة والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترس النصر وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام نصركم تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام كتب التاريخ حكايتنا وحكى فصلا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهداف الكون رسالتنا كتب التاريخ حكايتنا وحكى فصلا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهداف الكون رسالتنا أهداف الكون رسالتنا أهداف الكون رسالتنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا اللهم أجر الحق على ألسنتنا اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا آه، في هذه الحلقة نتحدث فيها عن المقوم الخامس من مقومات دولة الإسلام تكلمنا عن وحدة الأمة وتكلمنا عن الحاكم وتكلمنا عن الشورى وتكلمنا عن العدل والمساواة ونتكلم اليوم عن المقوم الخامس من مقومات دولة الإسلام وهو الحرية آه، بفكركم ان احنا بنتكلم على دولة الاسلام الناقصة دولة الاسلام الناقصة يعني في مصر بس او في دولة محددة بس زي ما قال الدكتور عبد الرزاق باشا السنهوري لكن دولة الاسلام الكاملة هي دولة الخلافة التي فيها المقومات الستة خلينا نفتكر المقومات الستة وحدة الامة آه، الحاكم الواحد الشورى العدل والمساواة الحرية الإنسانية كل ده تحت مظلة الشريعة الإسلامية دي الدولة الإسلامية الكاملة الراشدة التي هي على منهاج النبوة رضي من رضى وأبى من أبى وهتقوم وهتحصل وهتتحقق أيوة إن شاء الله هتقوم وهتحصل وهتتحقق أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم ستتحقق هذه الدولة الراشدة التي تحكم على منهاج النبوة إمتى ملناش دعوة لكن هتتحقق آه هتتحقق وقسم بأغلظ الأيمان أنها ستتحقق لماذا؟ لأن هذه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا موعود الله عز وجل لنا إيه، دي ليس فيها أدنى شك وأقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم ستتحقق, ستتحقق دولة الإسلام الناقصة في مصر في تونس في ليبيا في كل هذه البلاد ستكون فيها دولة الإسلام وعدالة الإسلام ثم تتوحد وتتكون الدولة الراشدة وبقول الدولة الناقصة لأن هيبقى فيها ناقص حاجتين اتنين هي الأمة الواحدة اللي هي كل الدول وحاكم واحد لكل الدول لكن الباقي هيتحقق والله هيتحقق والمركب ماشية واللي هيلحق يركب يركب واللي مش هيلحق يركب لا يلومن إلا نفسه لا يلومن إلا نفسه ما هوش لفظ تهديد بس ساعتها هيندم هيندم لما يشوف دولة العدل دولة الشورى والديمقراطية دولة المساواة دولة الحرية دولة الإنسانية بتقام في ظل الشريعة الإسلامية وهو يرفض هذه الشريعة الإسلامية اللي عاوز دولة عدل ودولة حرية ودولة ديمقراطية ودولة مساواة ودولة إنسانية بدون الشريعة الإسلامية بنقول له أسفين لن يتحقق هذا في مصر لن يتحقق في مصر إلا بالشريعة الإسلامية وبشرع الله عز وجل كل اللي انت بتتكلم عليه وكل اللي انتوا عاوزينه من حرية والديمقراطية وعدالة وعدل وإنسانية ومساواة سيتحقق ولكن بالشريعة الإسلامية الحرية خارج الشريعة الإسلامية اسمها فوضى اسمها تخلف اسمها همجية اسمها حيوانية لأن الحرية اللي بيتكلموا عليها ولا العدالة اللي بيتكلموا عليها هي عدالة السادة وعدالة النخبة دي مش عدالة أبدا وشفنا امبارح العدالة في الإسلام يبقى شكلها إيه النهاردة بنتكلم على الحرية هل في حرية في الإسلام زي ما قلت امبارح يا جماعة لا يوجد مذهب ولا حركة ولا دين ولا مبدأ ولا قيمة ولا أي شيء في الكون فيه العدالة اللي موجودة في الإسلام مستحيل مفيش وكذلك لا توجد حرية كما هي في الإسلام محدش يقول لي ان اللي موجودة في امريكا دي حرية محدش يقول لي ان اللي موجودة في اوروبا حرية محدش يقول الكلام ده خالص هل من الحرية ان انت تمنعني ان انا امارس العبادات بتاعتي هل من الحرية ان انت تمنعني ان انا اظهر ديني هل من الحرية ان انت تمنعني وانت تمنع ان اطفالي يتعلموا الاسلام ويتعلموا دينهم ويتعلموا قيم هل من الحرية ان انت تساعد وتعاون المغتصبين والمحتلين والمعتدين هل من الحرية ان انت تحتل بلاد العالم لا مش دي الحرية خالص لا توجد حرية في اي مكان وفي اي مذهب وفي اي منهج وفي اي ايديولوجية كما هي الحرية في الاسلام قمة الحرية في الاسلام انت حر في الاسلام انت حر في الاسلام ما لم ضوابط وقيود الحرية المقدس المقدس الأخلاق المقدس الأخلاق حرية الآخر حرية الآخر المصلحة العامة المصلحة العامة دول الأربع ضوابط للحرية في الإسلام أنت حر أنت حر تماما وحريتك تتوقف عند المقدس وعند حرية الآخر وعند الأخلاق وعند الأخلاق وعند المصلحة العامة ما دام حريتك لم تصطدم بشيء من هذه الاربع انت حر اعمل اللي انت عاوزه تاني المقدس الاخلاق حريه الاخر المصلحه العامه غير كده اعمل اللي انت عاوزه هتقول لي حريه اوروبا وحريه الغرب ما فيهاش ضوابط وملهاش قيود هقول لك تبقى همجيه تبقى همجيه كل الحريات في اي مكان لابد ان يكون فيها ضابط حريه في الاسلام تقف عند المقدس الاخلاق حريه الاخر المصلحه العامه انت حر في الاسلام عاوز تبقى كافر يبقى كافر عاوز تبقى مسلم يبقى مسلم عاوز تبقى مسيحي يبقى مسيحي انت حر اعتقد ما شئت افانت تكره الناس ان يكونوا مؤمنين دي ايه في القران الكريم الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم لا اكراه في الدين حتى الدين والعقيده في الاسلام انت حر افانت تكره الناس ان يكونوا مؤمنين لا اكراه في الدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكم دينكم ولي دين الآيات في القرآن والأحاديث في السنة كلام واضح جدا في حرية الاعتقاد بس حرية الاعتقاد دي نقف بقى عندها ما بقاش السنة دي مسلم والسنة الجاية والله كده لا أشوف المسيحية والسنة الجاية بقى مسيحي لا يا جماعة ده مش ما لقيتش نفسي السنة اللي بعديها ولا بعد خمس سنين أبقى يهودي لا لا لا بصوا بقى أنا قعدت عشر سنين مسلم وخمس سنين مسيحي وخمس سنين يهودي أنا لازم أجرب بقى البوذية وأبقى بوذي كده سيبوني خمس ست سنين تانيين أبقى بوذي لا دي دي اسمها همجية وده اسمه تهريج واسمها فوضى لأن كل ده بينبني عليه عمل انت مسلم قررت انت تبقى مسلم خلاص انت مسلم انت مسيحي ابقى مسيحي عاوز تبقى مسلم لا فكر كويس قوي يا مسيحي قبل ما تبقى مسلم لان انت لو بقيت مسلم مش هينفع ترجع انا مديك الحريه اهو اختار بس بعد ما تختار مفيش مفيش رجوع انت عاوز تبقى مسيحي خلاص انت مسيحي بس خلي بالك مفيش فرصة تاني دي حرية الاعتقاد اعتقد ما شئت بس هنا نقطة مليون واحد دلوقتي بيسمعوني بيقول لي طب وحد الردة اه حد الردة ده ما هي دي الحدود هو ده التنظيم هو ده التنظيم التنظيم انها ما تبقاش همجية ما تبقاش فوضى ما تبقاش فوضى كلام في حد الردة ده موضوع تاني كبير جدا هنتكلم فيه بالتفصيل في موضوع آخر وبالمناسبة حد الردة موجود في المسيحية وموجود في اليهودية هم ما بيعملوش بيهم بياخدوش بيهم أحرار احنا بكرة النهاردة عندنا مقوم الحرية بكرة هنتكلم في المقوم الأخير اللي هو الإنسانية يعني احتمال بكرة أو يوم الاثنين تكون الحلقة الأخيرة لأني على سفر فإذا كان هناك حلقة يوم الاثنين هنتكلم فيها عن حد الردة بالتفصيل لكن من حيث المبدأ انت حر ان انت تبقى مسلم او تبقى مسيحي او تبقى يهودي لكن ما انتش حر ان انت تبدل دينك كل شوية زي ما انت عاوز حرية الاعتقاد في الاسلام انت حر وتابع لحرية الاعتقاد حرية ممارسة الاعتقاد بتاعك انت مسيحي من حقك ان انت تعبد ربك وتمارس عباداتك وتمارس عقائدك وفقا لكتابك وانا ما اقدرش امنعك انا كمسلم وكدولة مسلمة وكحاكم مسلم لا أستطيع أن أمنعك من ممارسة عباداتك وعقائدك مارس عباداتك وعقائدك واعبد ربك كما شئت بل ده على الحاكم المسلم أن يحمي أصحاب العقائد الأخرى ويهيئ لهم ظروف المناسبة لممارسة عبادتهم وعقائدهم في حاجة أكتر من كده عاوزين إيه دي حرية الاعتقاد حرية المال حرية العمل حرية التنقل إيه إيه إيه هل تعلموا ان الاصل في الاسلام ان ان ان السجن ده آه ما هوش عقوبة اصلا في الاسلام ودي لو نقدر نستغنى عنها لو لقينا ظروف وطريقة آه تلغي هذه العقوبة مفيش اي مانع حرية في الاسلام للجميع بالشروط والضوابط الأربعة المقدس ما هو المقدس الله عز وجل الله عز وجل مقدس ما حدش يجي يقول لي يتكلم على ربنا كده بكلام ما ينفعش ويقول انا حر ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء صلى الله عليهم أجمعين حدش يقرب ناحية نبي يجي يقول لي يتكلم على نبي ولا يشتم في نبي ولا ينتقص من نبي من الأنبياء ولا يسخر من نبي من الأنبياء أي نبي في الإسلام لا ده خط أحمر ما تقوليش حرية ما تقوليش حرية خط أحمر لأن ده مقدس الشريعة بأحكامها بأحكامها بحلالها بحرامها فيما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة ما تجيش تقول لي حرية المختلف فيه اه حر اختلف معايا اي مسألة فرعية احنا مختلفين فيها تقدر تختلف معايا وتقدر تقول لي انا حر لكن ما تجيش في اصول الشريعه وتقول لي انا حر ما ما تجيش في قطعي الدلاله قطعي الثبوت وتقول لي انا حر ما هي دي جزء من المقدس ما ينفعش ما تجيش تقول لي نلغي الصلاه احنا احرار يا جماعه بقى خلينا لا ما ينفعش ما تجيش تقول تقول لي طب ما نخلي الظهر ثلاث ركعات ولا نخلي الحج في شهر مايو ولا نخلي الصيام في شهر طوبة بتبقى كده الدنيا برد واليوم قصير لا ما ينفعش يبقى الحرية خط أحمر عندها المقدس والمقدس متمثل في الله عز وجل الأنبياء الشريعة الإسلامية الشريعة بأصولها بقطعي الدلالة قطعي الثبوت القرآن الكريم هو أصل الشريعة محدش يجي يقول لي والله أنا حر القرآن ده أعمل الآية دي أنا لا ده مقدس يبقى الحرية في الإسلام المقدس خط أحمر الضابط الثاني من ضوابط الحرية في الإسلام الأخلاق الاخلاق ما تجيش تقول لي يعني انا همشي عريان في الشارع دي اخلاق وعادات وتقاليد ما ما تمشيش في الشارع تتكلم في كلام قله ادب ولا كلام فارغ ولا لا الحريه خط احمر الاخلاق والاخلاق اللي تعارف عليها الناس او تعارف عليها الزمان وتعارف عليها القوم والاخلاق يدخل فيها العادات والتقاليد واحد بخيل ما اقدرش اكلمه في حاجه لان دي صفه جواه هو لكن احنا بنتكلم على الاخلاق العامة اللي هتلمس مع الضابط الاخر وهو حرية الاخر الضابط الثالث اللي هو حرية الاخر حرية الاخر إيه، ان ان الناس بتتاذى يا اخي يعني إيه، اطلاقا ما تجيش تقول لي امشي عريان في الشارع ولا تيجي تقول لي انا همشي اسب في الناس واشتم في الناس وما تجيش تقول لي ده ابسط حاجه يعني بنتكلم عليها كلنا ال- الزباله ما ترمي زباله في الشارع هل انت حر ترمي الزباله في الشارع لا لان ده يتعارض مع حريه الاخر ويتعارض مع المصلحه العامه فالاخلاق ده ضابط في منتهى الأهمية في ال... في الإسلام ضابط من ضوابط الحرية ما ما شوفش واحد ماسك واحدة في الشارع وقاعد يبوس فيها ويحضن فيها و... ويمارس معاها علاقة ويقول أنا حر أنا ما جيتش ناحية حرية الآخرين ما هي حرة وهي موافقة معايا أقول له لا ده أنت جيت عند الأخلاق وجيت عند حرية الآخرين لان حريه الاخرين انا لما ابقى ماشي انا وبنتي ولا انا وابني وده منظر يأذيني لما اشوفك وانت واقف بتبوس واحده ولا بتحضنها ولا بتمارس معاها علاقه وده يتعارض مع الاخلاق ومع القيم هيقول لي ما هو في اوروبا انت بتقارن الحريه بتاعتنا بحريه اوروبا ما هي دي همجيه دي همجيه في اوروبا ما تجيش تقول لي حريه ال- الدعاره وحريه العهر وحريه السكر انا حر انا سكران انا دي حريه وانا ما مسيتش حريه الاخرين اه لكنها هنا متعارضة تماما مع المقدس لان الخمرة في الاسلام حرام قطعي الثبوت قطعي الدلالة وده مقدس وما نتكلمش فيه زائد ان انت إيه، وانت سكران انت بتعتدي على حرية الاخرين بتعتدي على الاخلاق بتعتدي على المصلحة العامة المصلحة العامة ان ما يجيش واحد قاعد في الاتوبيس مثلا ويقطع في الكراسي بتاعت الاتوبيس ولا كراسي القطر ولا كراسي المترو ويقول انا حر انا حر ما يجيش واحد يكسر كشافات النور اللي موجوده في الشوارع ويقول انا حر واحد قاعد يقطع في الشجر اللي موجود في الشوارع ويقول انا حر يبوظ في الاسفلت اللي موجود في الشوارع ويقول انا حر يركن عربيته في اي مكان ويقول انا حر لا دي دي المصلحة العامة المصلحة العامة دي اللي هي مرافق الدولة اللي هي ما يملك ما يملكه الناس جميعا ما ينفعش هنا تقول لي انا حر ما ينفعش تيجي تقول لي انا حر دي الضوابط الاربعه الخطوط الحمراء للحريه الخطوط الحمراء للحريه هتبص تلاقيها تقريبا الاربع خطوط الحمراء الاربع ضوابط بتسلم لبعضيها ومسلمه لبعضيها وملمسه مع بعضها البعض إيه، الاسلام لما بيتكلم على الحريه هتجد لازم هذه الضوابط الاربعه ولذلك ده كان تحفظي على وثيقه الحريات للازهر الازهر اتكلم عن الحريات طيب ما هو كلام جميل جدا وكلام معروف لكن كان يجب على الازهر ان يبين ما هي الضوابط ضوابط هذه الحريات بنتكلم على حريه الراي طيب هل حريه الراي الاسلام يكفلها ولا لا يكفلها جدا ولازم نفرق يا جماعه بين تعاليم وقيم ومبادئ الاسلام وبين سلوكيات وافعال المسلمين حتى لو هم علماء حتى لو هم علماء مفيش حد من البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الاسلام او يتحدث باسم الاسلام يتحدث باسم المسلمين اه يتحدث باسم الاسلام لا النبي صلى الله عليه وسلم لان بعد النبي اي حد يصيب ويخطئ فإذا أخطأ ما نقولش إن الإسلام أخطأ لا ده دلوقتي للأسف الشديد كل ال- ال- المعادين والمتحاملين والرافضين والكارهين للإسلام لما يجي يتكلم عن الإسلام يقول لك اتفضل شوف المسلمين بيعملوا إيه شوف الشيخ فلان بيعمل إيه هو ده الإسلام لا الشيخ فلان ده هيروح جهنم انت مالك وماله ما حدش قال لك قلده ما حدش قال لك اعمل زيه وكلنا بنقول لا احد منا يمثل الاسلام ولا احد منا يتكلم باسم الاسلام انظر الى تعاليم الاسلام وقيم الاسلام ومبادئ الاسلام وحاسب الاسلام على قيمه ومبادئه واخلاقه لا تحاسب الاسلام على افعال المسلمين لا تحاسب الاسلام بسلوكيات المسلمين لا لا تحاسب الاسلام باخلاق المسلمين والا انا هحاسب المسيحيه باخلاق المسيحيين وبسلوكيات المسيحيين انا هحاسب اليهوديه باخلاق اليهود وب... وب... وبسلوكيات اليهود لا الاسلام عندما يتكلم عن حريه الراي قول اللي انت عاوزه بالضوابط الاربعه دول بالضوابط الاربعه وما عندناش كبير في حريه الراي ما عندناش كبير طبعا الا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه ما عندناش كبير يعني ما تجيش تقول لي ان يا عمي ده اللي قال الكلام ده سيدنا وعمنا فلان الفلاني القائد الاعلى لمش عارف ايه ولا رئيس ايه لا قد تجد في النهر ما لا تجد في البحر البحر قد ايه العالم ده كله بحر واحد الانهار قد ايه بالنسبه للبحر ولا شيء لكنك ممكن تلاقي في النهر ما لا تجده في البحر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقف على المنبر ويعظ الصحابه وبيتكلم في امر شرعي بيتكلم في المهور غلت المهور ويعني وعاوز سيدنا عمر يسن قانون ان المهر يبقى حاجه محدده فعلى صوت امرأة من عند النساء يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول فإذا آتيتم إحداهن قنطارا أأنت تضيق علينا ما أباح الله لنا ده ربنا عز وجل بيقول قنطار القنطار ده حاجة يعني حاجة كبيرة جدا انت بقى يا سيدنا عمر عاوز تيجي تخليهم جرام ولا جرامين سيدنا عمر قال ايه أصابت امرأة وأخطأ عمر ده حرية الرأي ده رأي المرأة بتقوله ده مع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الحباب بن المنذر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا لي رأي يا رسول الله ده رأي فين في المعركة وفي القتال في المعركة وفي القتال أنا لي رأي يا رسول الله أقوله قول ولا هي ده وحي أقول رأيي يا رسول الله سيدنا الحباب المنذر في غزوة بدر اللي, اللي حكيناها لما اتكلمنا عن الشورى أقول الرأي ده يا رسول الله ولا ده وحي لا يا يا حباب قول ده مش وحي خلاص ما دام مش وحي ما دام مش وحي يبقى لابد ان احنا نقول رأينا بس رأينا ايه بالضوابط الأربعة ما اقولش رأيي في مقدس ما اقولش رايي وهو يتنافى مع الاخلاق ما اقولش رايي وهو ياذي حريه الاخرين اشتم فلان واقطع في فلان واطلع اشاعات على فلان وانا حر ده رايي ما اقولش رايي وهو يهدم في المصلحه العامه ده الاسلام يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قصه لطيفه مشهوره جدا سيدنا عبد الله بن عمر واظن سيدنا عبد الله بن عباس ماشيين فعدوا في الطريق على سيدنا عمر بن الخطاب فنادلهم قال لهم تعالوا من اين جئتما وفيما تذهبا انتوا جايين منين ورايحين فين وكنتوا بتعملوا ايه قالوا له كنا عند زيد بن ثابت فبتعملوا ايه عند زيد بن ثابت كنا نحتكم اليه في مساله مسألة اختلفنا فيها فكنا بنحتكم طيب قال هلا لكما ان انتوا تقولوا لي ايه هي المسألة وبما قضى زيد فقالوا له المسألة طويلة بغض النظر وقالوا له رأي سيدنا زيد كلام سيدنا زيد ده ده من عنده ولا قرآن ولا حديث فسيدنا عبد الله بن سيدنا عمر بن الخطاب قال لهم أو هذا رأي زيد أو هذا ما رأى زيد قالوا نعم يا أمير المؤمنين قال لو احتكمتما إلي لقضيت بينكما بغير ما قضى زيد كنت هقول لكم رأي تاني خالص وقضاء تاني وحكم تاني قالوا له الأمر إليك يا أمير المؤمنين نرتضي رأيك وقضاءك وحكمك فقال سيدنا عمر اسمعوا بقى كلام سيدنا عمر لو كنت أردكما أو أردكما إلى كتاب إلى آية من كتاب الله أو سنة من سنة رسول الله لفعلت أما وأنه الرأي فليس هناك رأي بأولى من رأي لو كنت هقول لكم آية أو سنة من سنن النبي كنت عملت أما وأنه الرأي ما دام ده رأي زيد بن ثابت رأيه كلامه من دماغه هو معتمد على إيه ملناش دعوة لكن مهم إن هو رأيه وكلامه فده رأي والكلام اللي أنا هقوله برضه رأي يبقى ما دام هم رأيين فليس هناك رأي بأولى من رأي إزاي ده رأي أمير المؤمنين رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يبقى زي رأي زيد بن ثابت اه هما الاثنين صحابة لكن فرق كبير بين زيد وبين عمر وعشان كده بقول لكم ما دام رأي لا ما عندناش كبير لكن لو عمر بن الخطاب اللي هيقوله ده أصبح قانون لو أصبح قانون خلاص ده خرجا عن نطاق الرأي وأصبح قانونا لو كلام زيد بن ثابت أصبح قانونا خرج عن نطاق الرأي وأصبح قانونا هي كل القوانين اللي بيننا دي عبارة عن إيه ما هي أراء في الأصل هي أراء وهي كلام لرجال لكنها أصبحت قانون وارتضتها الأمة قانونا فخلاص يبقى ما دام هو رأي فليس هناك رأي بأولى من رأي سيدنا أحمد بن حنبل اللي الناس يقول لك ايه ده حنبلي وظلموا الامام احمد بن حنبل ظلم والله من اكثر الائمه الذين ظلموا هو الامام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل يقول ايه ليس من العلم ان يحمل العالم الناس على رايه خلوا بالكم كلنا كل العلماء بلا استثناء بيقعوا في هذا وأنا من أوائل هؤلاء الذين يقعوا في هذا وأعتذر إن كنت وقعت في هذا كل عالم بيتكلم عاوز الدنيا كلها تسمع كلامه وتاخد برأيه وما تاخدش برأي حد تاني ده سيدنا أحمد بن حنبل يقول إيه ليس من العلم أن يحمل العالم الناس على رأيه أنت تقول رأيك اللي ياخد بيه ياخد بيه واللي ما ياخدش بيه الحمد لله إن ما خدش بيه ده كلام إمام الشافعي الإمام الشافعي يقول إيه ما تكلمت بكلام من عندي إلا ورأيته صوابا وما تكلمت بكلام من عندي إلا وتمنيت ألا يأخذ به أحد أتمنى أن محدش ياخد بيه ليه مخافة أن أكون قد أخطأت فأتحمل خطأ من أخذ أو فأتحمل إثم من أخذ بكلامي دي حرية الرأي حرية الرأي انت حر حرية الإبداع اه ابدع وفنن وفن زي ما انت عاوز بس اقف عند ضوابط هذا الإبداع ضوابط هذا الإبداع هي هذه الأربعة المقدس الأخلاق حرية الآخر المصلحة العامة اعمل اللي انت عاوزه ابدع زي ما انت عاوز لكن قف عند هذه الأربعة السينما والفن والمسرح هل الأصل إن هي حرام؟ لا لكن ما يقدم فيها هو اللي حرام ما يقدم فيها نشوفه بقى نقيسه على الأربعة دول بيخبط في واحدة من الأربعة بيكسر في واحدة من الأربعة ما تقوليش حرية إبداع لا اسف ما تقوليش حرية إبداع لازم أن يكون لهذه الحرية ضوابط و و و وخطوط حمراء نقف عندها حتى لا يصبح المجتمع همج إيه الشيخ ابن باز رحمه الله أذكر كان له فتوى إن اللي يكسر السرعة على الطرق السريعة يأثم طريق لما تبقى السرعة 120 وانت تمشي على 130 تأثم وإذا عملت حادثة وقتلت واحد وانت ماشي بسرعة 140 ولا 150 فوق السرعة المحددة ده ما يبقاش قتل خطأ ده يبقى قتل عمد وإذا عملت حادثة ومت تبقى أنت في حكم المنتحر قاتل النفس ما تقوليش حرية لا دي المصالح العامة المصالح العامة لابد أن نحترمها حريتك ما, ما تقفش عند المصلحة العامة إشارة مرور ما تقوليش أنا حر الرصيف معمول كذا ما جيش أ- أفرش فوقيه وأبيع وأعمل دكان وأعمل كشك وتقول لي أنا حر لا دي اسمها المصالح العامة أو المصالح المرسلة أو الحاجة اللي تخص الناس كلها ما دي دي دي دي مش حرية وإلا طيب أنا حر هركن عربيتي في أي مكان أنا حر هعمل اللي أنا عاوزه لا المصلحة العامة تقتدي كده ما تجيش تقول لي أنا حر مش هاخد رخصة آه، مباني الأرض بتاعتي والفلوس بتاعتي هشتري بيها وأنا اللي هقعد في البيت ده وأنا حر لا متأسفين دي اسمها المصالح العامة أو المصالح المرسلة ولها ضوابط وقوانين الحرية بتاعتي بتقف عند هذه المصالح العامة والمصالح المرسلة يبقى الحرية كمقوم أساسي من مقومات الإسلام يعني كلام سيدنا عمر بن الخطاب امبارح لما حكينا قصة القبطي اللي, اللي ضربه ابن الأكرمين سيدنا عمر بن الخطاب يقول لعمرو بن العاص متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا دي نموذج للمساواة وللعدل وللحرية في الإسلام وضوابط الحرية في الإسلام انت جوه بيتك انت حر في الاسلام في الاسلام جوه بيتك انت حر ما اقدرش اتجسس عليك ما اقدرش احط عيون عليك ما اقدرش احط لك كاميرا تصورك جوه بيتك واحد بيزني جوه بيته وانا كقاضي على يقين ان ده بيزني لكن ما عنديش شهود ما عنديش اعتراف هل من سلطتي كولي امر ان انا اروح احط جاسوس على باب الراجل ده اشوفه بيزني ولا لا هل من سلطتي كولي امر ان انا اركب كاميرا جوه بيته اشوفه بيشرب خمره ولا لا لا هو حر قدامي لكن له عقاب بقى عند ربنا ربنا عز وجل هو الذي يراه وهو الذي ينظر إليه الحرية مقوم أساسي من مقومات الدولة في الإسلام بهذه الضوابط الأربعة المقدس الأخلاق حرية الآخر المصلحة العامة أو المصالح المرسلة أنت حر ما لم تمس وتحتك وتتخطى وتصطدم حريتك بهذه الضوابط الأربعة حتى ألقاكم في الغد أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته